قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حيا الله الجمع الطيب المبارك حيا الله شيخنا الفاضل الشيخ عصام أبو رمية بارك الله في سعيه أمين حيا الله أخواتي الحضور على بركة الله نستأنف هذه الرحلة المباركة من شرح هذا المتن الطيب متن السلسبيل الشافي نحن في الباب رقم 23 من هذا المتن وهو باب بيان اللحم والواجب في علم التجويد كنا قد انطلقنا وشرحنا بعضا من هذا الباب ولكن استكمالا لهذه الفائدة نستأنف هذا الشرح ولا يوجد أي مانع أن نورد ما قلناه في المرة الماضية قلت قال الإمام رحمه الله تعالى واللحن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي أما الجلي فخطأ في المبنى خل به أو لا يخل المعنى أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفي سوى المجور ويعرف الجلي كل واحد صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوية والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد أو كان من حكم الوقوف يدرى أو من مسائل اختلاف القرى طبعا بعض الكلام قد يكون مبهم على البعض ولكن قبل أن أنطلق في شرح هذا الكلام أقول تعريفا بداية أن اللحن عرفناه في المرة الماضية أن اللحن هو معناه الخطأ والميل عن الصواب أو العدول عن الصواب بينقسم إلى قسمين قسم اسمه قسم اللحن الجلي وقسم اسمه اللحن الخفي اللحن الجلي من معناه أو من اسمه يعني اللحن الواضح أو الظاهر إذا فيعرف فيعرفه كل الناس كما استنتجت أو كما سمعت في هذه الأبيات السابقة الجلي تعريفه أنه خطأ يطرأ على اللفظ أو على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء هذا أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى عايزين مثال أولا تغيير حرف مكان حرف مثلا أبدل مثلا والعياذ بالله مثلا بعض الناس يبدل الطاء دال الطاء دال مثلا واحد بيبدل الفاء قاف والقاف فاء في بعض القرآن تمام بدل ما يقول طغيانا يقولها تغيانا تمام قالها طبعا بالخطأ قالها طبعا جهلا بحكمها فلا بأس على ذلك ولا بد له أن يتعلم فلم يعد أحد هناك يعذر بجهله تمام لابد أن يضبط نفسه هذا هو الصنف الأول من اللحن الجلي إبدال حرف مكان حرف حركة مكان حركة حركة مكان حركة يعني يعني يجيب فتحة مكان ضمة أو ضمة مكان كسرة يبدل حاجة مكان حاجة نعم يعني حرف مكان حرف حركة مكان حركة خد بالك ان حرف مكان حرف ممكن يحصل بسبب الترقيق والتفخيم انت ما انتش طالب في الترقيق والتفخيم طالب قوي فلذلك بتقع بتذل بتقع في اللحون الجالية عشان انت ما درستش تفخيم وترقيق مرة برضو هنتكلم على بعض من الامور في التفخيم والترقيق نعم نقول اللحن الجلي من أركانه أيضا تغيير حرفي بحرف وحركة بحركة زي ما قلنا مثال عليها صراط الذين أنعمت عليهم بعض الناس أو بعض ممن يخطئون يقولون أنعمت عليهم طبعا لو قال أنعمت جعل التاء هنا مرفوعة بالضم كأنه يتكلم على نفسه نعم نعم تجديد المخفف وتخفيف المشدد نعم الحرف المشدد ده يا اخوانا زي ما قال شيخنا عصام ربنا يحفظه ربك ويبارك فيه آه، آه، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين عبارة عن حرفين نعم نعم فمن يترك حرفا منهما فقد ترك حرفا فلذلك أبدل حرف مكان حرف أو أو أهمل حرفا من كتاب الله عز وجل حتى لو لم يكن قاصدا فهذا لحن جليل نعم آه، جميع اللحون الجلية آه، حرام قولا واحدا ولم يختلف فيها أحد الوقوع في اللحن الجلي حرام نعم وعندنا بقى لحن ثاني اسمه اللحن الخفي اللحن الخفي ده خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى يعني إيه الكلام ده غلطت وبس ما فيش خطأ في المعنى ما حصلش غلط في المعنى إيه، معنى كلمة جلي عارف كل الناس يعني الجماعة اللي بيفهموا في النحو يعرف ان ده غلط الجماعة اللي حافظين القرآن يعرف انه ده غلط اللي حتى الراجل اللي مش حافظ حتى المجرد حافظ بالسماع آه يعرف ان ده غلط ده في حالة الجلي أما في حالة الخفي أيوة نقص الغنم نقص الأزمنة حاجة في التجويد أكلمك بقى عن الخفي الخفي خطأ, الخفي خطأ بيطرأ على اللفظ فيخل بالعرف سواء ولا يخل بالمعنى هو ما بيخلش بالمعنى ليه لأنه هو ترك حاجة من لب التجويد من لب علم التجويد تمام الثاني الجلي سواء أخل بعلم التجويد أم لم يخل بعلم التجويد مولانا يا ريت تحط لنا الأبيات بارك الله فيكم بتاعة باب بيان اللحن نعم طبعا آه، أنا عايز أتكلم برضو على الخفي الخفي ترك الإظهار ترك الإدغام مثلا الإخفاء والغنى تدقيق المفخم وتفخيم المرقق تمام إلا أن تدقيق المفخم وتفخيم المرقق ممكن يدخل في إبدال حرف مكان حرف برضه يعني لو أنا أبدلت الدال طاء رققت آه، الطاء بقت دال أو بقت تاء يبقى أنا وقعت هنا في مشكلة كبيرة جدا اللي هو اللحن الجلي فلابد من معرفة هذا الباب و يعني وحفظه وصمه والتعود عليه والتدرب ف- فما القرآن إلا رياضة شديدة طبعا وفي ذلك لا يخفى عليكم قول الإمام ابن الجزري آه، إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب لأنه ينشأ عن حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد وبحسب, وبحسب ما يجاورها من مفخم ومرقق وقوي وضعيف فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق ويصعب على اللسان غير المتدرب أن نطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد نعم فالتجويد يا إخواننا هو ما هو إلا فهم لجميع قواعد آه، التفخيم والترقيق له علاقة وثيقة بقواعد التفخيم والترقيق نستأنف بارك الله فيكم نعم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه نعم فالقرآن رياضة والتعود على هذا الأمر أمر التفخيم والترقيق ما هو إلا إلا رياضة نعم بالنسبة آه، ال- ال- ال- العبارة اللي وضعها شيخنا بالنسبة للتجديد والتجديد المفخ- المف- المخفف وتخفيف المشدد والكلام ده ممكن يبقى لها علاقة برضه بالخفي تمام ممكن يبقى لها علاقة بالخفي إذ أنه لا يعلمها كثير من الناس واحد مثلا ما يعرفش مثلا آه، الفرق بين الحق والحق هو لا يميز بين هذا غير المتدرب أو غير الدارس للعلم نعم لا يفهمها إلا المتدربين أو الفاهمين لهذا العلم فليست كل المفخ... كل المخففات المشددة المخطوء فيها يعني أو ال- أو المشددات المخففة أو المخففات المشددة كل منها في اللحون الخفية فقط لا منها برضو أركان في الجلية ومنها اللي فيها برضو أركان في الخفية نعم طبعا سمي الجلي بهذا الاسم عشان ظهوره عند الخواص وغيرهم يظهر عند الخواص وغيرهم خلينا نمسك الأبيات اللي تكلم فيها الإمام آه، في آه، الكلام قال اللحن قسمان جلي وخفي وبين كل حرام على خلاف في الخفي أما جلي فخطأ في المبنى خل به أو لا يخل المعنى ده بيحصل سواء خل بالمعنى أو لا يخل ده بالجلي أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف نعم يعني واحد مثلا آه، مفخم وقع في المرقق وقع في في غيره من الاحكام التجويد الخفيه وقع فيه لا يعرف الخفي سوى المجودين ما يعرفش حكم الخفي غير الراجل اللي هو فاهم تجويد صح الراجل المتمرس في هذا العلم لا يعرف الخفي سوى المجودين ويعرف الجلية كل واحد كل الناس عارفة لحن الجلي ليه لأنه واضح نعم صيانة اللفظ عن عن الجلي عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي يعني ايه الكلام ده آه عايزين نعرف بقى ايه هو الواجب الشرعي والواجب آه الصناعي ولا نركز معايا في هذا الموضوع اعلم يا أخي أن الواجب في علم التجويد الحاجات الواجبة في علم التجويد تنقسم إلى قسمين قسم اسمه واجب شرعي وقسم اسمه واجب صناعي ركز قسمين في علم التجويد مهمين جدا لابد أن تعرفهم قسم اسمه قسم الواجب الشرعي وقسم اسمه الواجب الصناعي نعم قسم الواجب الشرعي تعريفه صيانة صيانة نعم صيانة اللفظ عن اللحن الجلي هو الواجب الشرعي وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الصناعي أنا عم شوفوا المشكلة المكتوبة دي الله يبارك فيك يا رب يحفظكم صيانة اللفظ عن اللحن الجلي هو الشرعي الواجب الشرعي وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الايه الصناعي الواجب الشرعي ما أجمع عليه القراء كالإظهار كالإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وقصر ما أجمع القراء على قصره ومد ما أجمع القراء على مده تمام يعني برضو لها علاقة بالإيه لها علاقة بالخفي بس الخفي ده مش أي نوع من الخفي ده الخفي المشاع للناس كلها الخفي المعروف يعني الواجب الشرعي ده بيشمل اللحن الجلي كله صون اللسان من الوقوع في اللحن الجلي وبعض الظاهرات من اللحون الخفية زي الإدغام والإخفاء يعني أنت مثلا لو جيت تقرأ القرآن رحت قايل قايل مثلا إيه في مثلا في كنت بتقرأ في في سورة البقرة مثلا رحت فتحت المصحف وقعدت تقرأ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قلت لها هدى للمتقين هدى للمتقين وبينت كده ووضحت كده التنوين وقلت هدى للمتقين تمام راح قابلك واحد من اللي هم اللي حاضرين دوره تجويد لسه مبتدئ قال لك لا هدى هدى للمتقين دخل التنوين في اللام لأن ده إدغام ده اسمه إدغام رحت أنت استغربت إزاي إزاي يكون في حاجة زي كده أنا مش عارفها أنت بس عشان أنت لسه مبتدئ في هذا العلم إنما هي معروفة لكل من يقرأ القرآن وطلب مبادئ هذا العلم إذا فالخطأ فالواجب الشرعي هو ما أجمع عليه القراء كالإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وقصر وقصر ما أجمع القراء على قصره ومد ما أجمع القراء على مده تمام هو الواضح تسمع بقى الإمام قال عليها إيه في أبياته قال إيه صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي نيجي للكلام برضه لإيه لبقية كلام الإمام في الأبيات الواجب الصناعي يا اخوانا على ثلاثة أنواع الواجب الصناعي ده احنا قلنا اللي هو اللحن الخفي لحن الخفي انك تصون لسانك عن الوقوع في اللحن الخفي هو ده اسمه الواجب الصناعي نعم صيانة اللسان عن الخفي المشاع هو الواجب الصناعي والصناعي ينقسم على ثلاثة أنواع النوع الأول تعليم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو بالتقليد من غير إخلال بشيء من الأحكام تاني أول نوع تعلم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته أو تقليده من غير إخلال بشيء منها يعني إيه الكلام ده يعني أول نوع في الواجب الصناعي أول نوع في الواجب الصناعي هو تعليم أحكام التجويد إنك تعلم أحكام التجويد ده لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته في واحد بيجي لك طالب بيقرأ القرآن عندك بشكل سليق آه مثلا الشيخ عصام قاعد عند محمد عمر شريك علي فالشيخ عصام آه قال لقى محمد غندر بيقرأ حلو بس ما عرفش أحكام هو بالسليقة بتاعته في لسانه كده وانت والناس اللي شغالة مع الأطفال شغالة بتعلم الأطفال الصغار عارفين الكلام ده كويس قوي عارفين ان في طفل مجيد جدا مجيد جدا وتستغرب الولد ده ازاي ما مش متعلم تجويد يعني ما شاء الله عليه ده حاجة ده, ده طفل ده ولد خطير تمام تستغرب انت على وضع الولد ده بس الولد ده بالسليقة بتاعته وجيد سليقته بلسانه كده يبقى ده أول نوع تعليم التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو تقليدا بيقلد هو ده بدأ عليه وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوي وقيل أن الواجب الشرعية ما فيه إجماعهم سوي إجماع القراء سويا في في الاتفاق ده الواجب الشرعي في الاتفاق على مخالفته إن وقع في اللحن يعني والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاث من الأنواع أول نوع هو تعليم من بطبعه يجيد إنك تعلم واحد أصلا كان متقن متقن من غير ما يكون عارف أحكام تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد بيقلد والدته ما شاء الله من من الشيخات الكبيرات أو والده شيخ كبير متقن وهو متعود يقرأ كتير أو قرآن بيشتغل في البيت كتير فهو غاوي سماع في طفل كده وبالك عشان كده احنا بننصح الأمهات اللي هم يعني الذين يعني اللواتي في مرحلة الحمل نقول لهم ان هم يسمعوا كثير القرآن يقال ان الطفل الصغير جدا بيسمع في بطن امه القرآن وهي تقرأه وهي برضه تستمع له بيتأثر بها جدا في هذه المرحلة وطبعا في الصغر ولا سيما في الصغر حتى تكون النطق وما إلى ذلك فيكون أول كلمات يسمعها وينطق بها هي القرآن أنا عندي طفل صغير بقول لكم أول ما عنده ثلاث سنين بيسمع التحفة ثلاث سنين ثلاث سنين بيسمع التحفة هذا صمت ليه لأن والدته طول النهار طول النهار فاتحة المتن وعمالة تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ فتعلم ده شأنه التقليد ده تلاقيه في القرآن ما شاء الله عليه مجيد في صوت يا أخوانا فهذا شأنه التقليد فالذي هو شأنه التقليد سريع التعلم سريع التعلم ولو قوى ذلك الإجادة يتعلم أحكام التجويد بأسرع ما يكون دعم. النوع الثاني ما يتعلق بالوقوف من الأحكام نعم عشان كده الإمام قال إيه أو كان من حكم الوقوف يدرى ده الواجب الصناعي الصناعي تفهمه من حكم الوقوف نعم الثالث ما يتعلق بالمسائل أو بالكلمات المختلف عليها عند القراء كلمات أو اختلافات في أحكام التجويد واقعة بين القراء معرفتك بهذه الأمور هي الوجه الصناعي معرفتك بما يتعلق بالخوف من الأحكام تعليمك أحكام التجويد لواحد بيعرف يقرأ بالسليقة أو من خلال التقليد والنوع الثالث هو معرفتك بما يتعلق من الكلمات التي لديها أو فيها اختلاف أو المسائل التي فيها اختلاف بين القراء مثلا كالإطباق وطاقة الفرجة في ناس بتترك فرجة في الإقلام عند الإتيان بالإقلام تمام بيطلق فرجة وفي واحد تاني بيطلق ده اختلاف كبير جدا بين القراء تمام فمن أراد أن يفعل هذا يعني نحسبه عند الله مثابا ومن أراد أن يفعل ذلك نحسبه أيضا عند الله مثابا الفرق بين ال- بين الواجبين واجب الشرعي والواجب ال- ال- الصناعي هو آه، أن القارئ يأثم يأثم بترك الواجب الشرعي ولا يأثم بترك الواجب الصناعي آه، لو أنا خدت الشرعي وقست على الجلي وقست على صيانة اللحن صيانة اللسان الوقوع في اللحن الجلي يبقى أنا كده بقول إن الواجب الشرعي تعلمه تعلمه واجب والوقوع في خطئه إثم كبير تمام حرام قولا واحدا نعم واللحم الخفي لو انا خدت الصناعي الواجب الصناعي وحطيته على اللحم الخفي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته و- ولو خدت انا الواجب الصناعي وحطيته حط كده على ال... ال- ال- على اللحن الخفي هجد ان ايه؟ هجد انه لا ياثم القارئ في الموضوع على فريقين، الفريق الاول قال ايه؟ لا ياثم القارئ بتركه أو أو الناس اللي اتكلمت في اللحن الخفي قالت لا يأثم القارئ بالوقوع فيه وفي الركن الثاني قال هو مكروه بس مكروه عندهم وال- وال- والصنف الثاني قال إيه قال بعضه حرام تمام نعم فلهذا كان اللحن الجلي حراما وكان الواجب الشرعي الوقوع فيه حراما بالإجماع والخفي مختلف فيه كذا الواجب الصناعي اللي فاهم الباب ده يكتب خمسة اللي فاهم هذا الباب يكتب خمسة عشان ننطلق إلى باب آخر طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم. طبعا آه، لا بأس لا بأس المحاضرة أصلا آه، يعني مسجل هتسجل أنا بسجلها الآن أنا أسجلها الآن نعم تسجل أول بأول طيب هننطلق لا عليكم بارك الله فيكم تفضلوا هننطلق للباب الرابع والعشرين وهو باب أركان القر- القرآن افهم بقى الإمام قال لك على أركان القرآن القرآن يا إخوانا ليه ثلاث أركان اسمع اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان ماشي توافق النحو توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه شكرا ده باب انتهى تاني اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه إذا فأركان القرآن ثلاثة أركان القرآن ثلاثة الأول أن توافق القراءة وجه نحو ولو ضعيف ولذا يجب تعلم النحو على الصحيح علشان كده احنا بنقول تعلم علم النحو تعلم علم النحو لازم تكون قراءتك موافقة أول حاجة للنحو وانت بتقرأ تكون نحويا مضبطة حركتك مظبوطة ما يفيش فاعل تعمله مفعول ما فيش مفعول تعمله مبتدأ تمام ما تعكس ما تلخبطش الدنيا تمام ما فيش فعل تنونه ما فيش مش عارف ايه ليه دي مبادئ مبادئ الناس اللي اتعلمت علم النحو او حتى قالت خطط به الخطوات الاولى الف به في ال- في الخطوات الاولى في تعلم علم النحو هتعرف ان ال- ان دي حاجات بسيطة نعم توافق النحو لابد أن تكون قراءتك موافقة على و- وجه ولو, ولو نحو ضعيف تمام ولكن لابد أن تكون موافقة للنحو ليه لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ما فيهوش لحون القرآن حاشا لله أن يكون فيه لحون فهو كلام الله على الحقيقة تكلم به حقيقة ولم يتكلم به مجازا ولم يقله غيره ولم يأمر قلما أن يكتبه إذ أن المولى عز وجل قا- قاله على الحقيقة وكل حرف من الحروف بكل حركاته وتدويره قال قال المولى عز وجل تمام فلذلك توافق النحو ده مهم جدا قراءتك لازم تكون موافقة لتوافق النحو ولو خفى عليك أمر راجع أهل العلم راجع كتب الإعراب وهي متو- إن شاء الله موجودة بكثرة وخط المصحف توافق النحو في النحو وخط المصحف خط المصحف يعني إيه؟ قراءتك تكون موافقة للرسم العثماني رسم المصحف العثماني إيه، ولو احتمالا تكون موافقة دي هتقول لي أنا بقول كلمة الإنسان وهي مكتوبة ألف نون سين نون أنا بقولها إنسان كأن كأنها فيها مد ألف بين السين وبين النون في خلاف هنا هقول لك لا المصحف كده كتب بهذه الطريقة عشان يستوعب كثير من القراءات عشان يستوعب غيره من القراءات أو غيره من اللهجات أو غيره من اللكنات ده رسم رسم عثماني تمام رسم المصحف عثماني ولكن جل قراءتك موافقة لنحو الرسم وإلا ما كانش كل الناس تقرأ المصحف في رمضان وإلا كل الناس ما كانش ما شاء الله تجود القرآن بهذا الشكل الجميل وما كانش كل الناس تخدم المصحف ما شاء الله ده في ناس بتخدمه وده في ناس حالة مرتحلة في كتاب الله عز وجل يقرأ ويرتحل يقرأ ويرتحل يقرأ ويرتحل ما شاء الله تمام نعم فلا بد للقارئ من معرفة شطر من علامات الرسم المصحف علامات الرسم المصحفي العثماني كالمقطوع والموصول المحذوف والثابت من حروف المد زي الياءات والكلام ده وما كتب بالتاءات والهاءات وال- وانك تقف ازاي على الهاء وتقف على التاء ازاي عشان يعرف ازاي يبتدي وكيف يقف ده خط المصحف توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه وصح وصحة الإسناد وصحة الإسناد فيما تعرفه يعني إيه؟ صحة الإسناد فيما تعرفه يعني أن يأخذ القرآن على شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن عن شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أورد كلاما أورده أحد المشايخ الباحثين في علوم التجويد قال بعد أن يكرمك الله بحفظ القرآن الكريم احرص على الوصايا الكريمة والراجل قاعد يوصي الناس اللي ختموا القرآن الكريم حفظا يعني قال ابحث عن شيخ متقن مجاز ابحث عن شيخ متقن مجاز آه. لديه سند عال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحرى السند لابد أن يكون سند عالي عالي السند نعم واصل إلى سيده صلى الله عليه وسلم نعم بالقرآن الكريم لتعرض عليه القرآن من أوله من أول من أوله إلى آخره غيبا بالتجويد والإتقان يعني مش أي كلام كده مش عارضة والسلام مش تعرض عرضة والسلام لا بالتجويد والإتقان عشان يجيزك فيه تمام برواية حفص عن عاصم بداية ثم تنطلق بقى عايز تفرد القرآن عايز تفرده رواية رواية مفيش مشاكل عايز تجمع مفيش مشاكل تبتدي بالعشر الصغرى وبعدين الكبرى وحذاري أن تكتفي بحفظك الشخصي نعم أو حفظك المدرسي في بعض الناس ما شاء الله تعلموا في الأزهر فبيكتفي بقى بحفظه الأزهري ويقول لك لا أنا كده أقف عند هنا خد بالك إن الحفظ الأكاديمي بيختلف الحفظ اللي أنت خدته في المدرسة على إنه شكل أكاديمي يا دوب ده تمشي بيه حالك زي ما بيقولوا كده إيه يعني ايه تردده كده تقول انا حافظ القران تقعد تستدل بيه حتى ما تصليش بيه ليه؟ لان انت ما ت- ما تعلمتش عليكم السلام وبركاته عودا حميدا شيخنا لان انت ما تعلمتش احكام التجويد كما ينبغي نعم آه، ف- وحذاري ان تكتفي بحفظك الشخصي او حفظك المدرسي او حفظ حلقات التحفيظ بتاعه القران لابد أن تعرض على شيخ متقن أمال إيه فإن من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء سطر الكلام ده بحبر من ذهب لأن مفيش حد هينصحك الكلام ده تاني لازم تكون واعي لهذا الكلام اوعى تكتفي بحفظك وتقول لا أنا كده خلاص لازم تعرف القرآن ولو حتى نظر بس هو ده, ده, ده بقول لك على ابسط الدرجات بس يستحسن يستحسن بنسبه وفرق 100% بين بين بين العرض النظر وعرض النظر وعرضة ال- والعرضة الغيبية الحفظ انك تقرأ من صدرك حفظا دي ليها معنى تاني بشكل تاني وطعم تاني خالص نعم وحذاري من أن تكتفي بحفظك نعم فمن اكتفى بذلك والله هو احنا بنقول النط طريق مثلا في بعض الزوجات ربنا يا رب يحفظهم آه، ما بتعرفش آه، ت- ت- تخرج من المنزل فاضطر على شيخ او شيخه متقنه آه، لان زوجها مثلا مش- فارض عليها الامر ده ان هي ما تخرجش من المنزل او كده مثلا اللي هو لغيره عنده او شيء من هذا القبيل هو خايف عليها وكده آه، في واحد في اخت تانية او في اخ تاني موجود في بلاد غربة موجود في مثلا في دولة ساعات تكون دولة مسلمة بس هو مش عارف يروح فيها ولا يجي فبيكتفي بالانترنت تمام والله هو اللي احنا شفناه ان هو لو انت راجل عدل وثبت انت في الاخر يعني آه، انت اولا واخيرا بتصدق مع نفسك فأقول آه، قبل الانقطاع كنا نتكلم على ال- آه، الحفظ ففي بعض الأخوات ربنا يحفظهن آه، قاعدين في مق... وبعض الإخوة برضه مقيمين في بلاد الغرب ويبقى مثلا قاعد في بلد إسلامية برضه بس هو مش عارف يروح ولا يجي فبيعرض من خلال الانترنت بس هو بتحصل بعض الامور اللبس الخاطئ اللي بيحصل في الانترنت ان في بعض الناس بيبقى كذاب بيبقى بيسعى ل- ان هو ياخد اجازه هو قراءته حلوه مفيش مشاكل ولكن هو بيقول ان هو بيقرا آه، غيب وهو بيقرا نظر ودي بتحدث كثيرا يعني ولكن انت بتعطيها لي آه، آه، يعني على نيته او على نيتك على نيتك انت وانت ممكن بت- بتقول له بتلفت نظره انك انت مش مسامح لو كان في لو اخل بركن من الاركان اللي احنا قلنا عليها قلنا الاركان اللي هي توافق الخط وتوافق النحو وخط المصحفي وصحه الاسناد فيما تعرف احنا لو اخل باي ركن من هذه الاركان لعله مثلا بيقرا على شيخ آه، كفيف الشيخ الكفيف ما بيشوفكش ولا عارف انت مين هو بيبقى انت قاعد قدامه ممكن ت- ت- والعياذ بالله ممكن يعني ت- تكذب او كده تفتح كمبيوتر محمول تفتح موبايل تفتح مش عارف ايه دلوقتي في وسائل الغش ما شاء الله ما اكثرها انت ب- ب- تعمل اي حاجه كده خفيه تفتح بيها المصحف تعمل بيها تعمل بيها تخدع الشيخ ده وتقرا ختمه وهي نظرا وانت بتقول عليها غيبيه تمام والراجل طلع في الاجازه وقرا قرا عليا من صدره حفظا ومش عارف ايه وانت الراجل ما شاء الله عليك ناقشها نقش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا هذا خداع وهذا غش وتدليس وإجازتك لا تصح, وإجازتك لا تصح أنت طبعا تجيب كبريت وتولع فيها أو تبلها وتشرب مية زي ما بيقولوا كده لأنها ملهاش أي عازة في الحياة تمام لأنها إجازة حصلت عليها بالغش والخداع أقول آه فمن فإن من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان م- يعني إيه بعيد الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور أنا بقول لك تق- تقرأ على شيخ متقن متقن ما تروحش تقرأ عند واحد كل شيء كان ودول ما أكثرهم والنت مش عايز أقول لك بيعج بهم تمام عمال سامعك وبيهزلك راسه ويقوم يجيب عيش ويقوم يقعد ياكل ويقوم مش عارف يعمل ايه ولا انت عمال تقرا ولا في دماغه تمام و- وبعدين يقول لك ايه هتاخد الاجازه؟ ما تاخد هات لك الاجازه مفيش مشاكل تمام و- وبرضه هم كتير ما هماش قليلين فانت لازم تدور انت لما بتدور على شيخ متقن او تلاقي شيخ متقن فاهم حقيقه الامر انت هنا لقيت لقطه اوعى تسيبه ما تسيبوش ما تسيبوش لانك انت لو سبته هتكون ضيعت هديه اهداك بها الرحمن نعم ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء ربما لا يتنبه له ممكن تتلحن يعني أنا في بعض الإخوة كان بيقرأ علي آه، كان قاعد بيراجع كده مراجعة سريعة الله يحفظك بارك الله فيك لو لما كان لما الأخ كان قاعد يقرأ آه، قال إيه قال آه، بدل ما يقول وأتمروا بينكم بالمعروف قال إيه وأتم وأتمروا وأتمروا بينكم بمعروف قال وأتمروا قارئ كبير قلت له أتمروا ايه واتمير دي قال لي يا اخي ده انا بلحن فيها من زمان قلت له لا ده دي خطأ ده, ده, ده مصيبة دي قلت له يا عم الشيخ انت لو قعدت مع عيال تحفظهم غلطة زي دي وقعت فيها المشكلة في الناس ان هي مش هتسيبك يعني المشكلة في الناس ان هم بتنتقدك المعنى مختلف خالص يعني واتميره سورة الطلاق يعني قلت له انت انت كده عكست الدنيا خالص ووسط الدنيا وما ينفعش حاول تظبط نفسك قال لي والله انا اسف والله مش عارف ايه تمام خد بالك ان مراجعتك وقراءتك على الشيخ المتقن هيوقفك عند حدك لما يلاحظ انك انت بتلحن لحون جاهليه مثلا بتجيله مثلا بتقرا مثلا بتلحن له في ال... انا لو لحنت مثلا عنده بتقرا ختمه لحنت آه، عندي في المجلس لحن جاهلي ماذا افعل انا معك؟ هتعيد الربع لحن غ- جالي واحد تعيد الربع ممكن الخاف يستحمل منك ثلاثة وأربعة وخمسة مفيش مشاكل تمام بس خفي خفي يعني خفي بتاع خواص الخواص يعني مش خفي بقى من اللي هو العاد الطبيعي ده اللي هو اللي هو بتغلط في ادغامات واخفاءات لا ده انت راجل كبير عيب انت راجل معلم بتقرا خاتمه دي يعني انت راجل متقن خاتم تقرا ب- بالقران كده في قيام الليل كده وبتتهجد به وبتتعب كده فيه ف- في عمرك ابدا ما تكون بتقع فيه الوقعات دي يعني وبعدين انت بتسمع نصيحتي وانا بقول لك قبل ما تقرا عليا تسمع الشيخ الحصري كويس قوي تقرا وت- وتسمعه وتردد وراه وكده انت ما انتش كبير اوعى تفتكر انك كبير انت مش كبير ولا انا كبير ولا في حد كبير على العلم اللي استكبر على العلم هذا اجهل الجاهلين واعرف مدى قوه شيخك بانقطاعه واتصاله على العلم طول ما شيخك لسه بيتعلم وبيقرا هو ده العالم يبقى شيخك ده عالم كبير جدا تمام أول ما يوقف عن طلب العلم والتعلم اعرف أن شيخك ده عبارة عن كتلة من الجهل هذا هو الخنفشار بعيني الذي إذا واجهته بالحقيقة أبى أبى واستكبر لو اكتفى يعني باللي عنده وده طبعا ما ما لن يستفيد ولا لن يستفيد ولن يفيد أحد تمام آه، الشيخ آه، بيستأنف بيقول إيه يقول ومن حفظ كامل القرآن وليس لديه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عند أهل الأسانيد والإجازات القرآنية مصحفي أي شيخه المصحف حتى لو أخذ القرآن على شيخ غير مسند يسمى مصحفيا في بعض المشايخ عندنا هنا في في البلد في بورسعيد هنا يقعد يقول لك آه، قراءة القرآن آه، لا تستوجب السند المهم انك يا عم انت تعرف تقرا الاول راح تقرا لي على شيخ مجاز وتاخد اجازه وبتاع تعرف تقرا الاول ماشي اقرا ختم التصحيح يقرا ختم التصحيح قرا طلب ختم التصحيح ما فيش مشاكل وبعد ختم التصحيح يقول له انا عايز اجازه او انا عايز اقرا سند قراءه سند بقى تاني يقول له لا انا ما عنديش اسانيد كفايه عليك كده المهم عندي انك تعرف تقرا تمام انت مصحفي انت مصحفي وانت لست شيخ مؤهل لتعليم الناس انت ما ينفعش تقرا تقرا الناس تعلم الناس المصحفي هو من اكتفى ب- بحفظ القرآن سواء حفظه الشخصي أو حفظه مدرسي أو حفظ حلقات تحفيظ وختم ولكنه لم يقرأ على شيخ متصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود بقى بالمتقن متقن ده الراجل العارف بأحكام التجويد ومخارج الأصوات العربية والفصحى وصفاتها وكده وطبعا يكون قرأ على شيخ المقصود بالمجاز من لديه إجازة مسندة من لديه إجازة مسندة وهي شهادة تمنح من قبل الشيخ الذي آه، أخذ عنه وقرأ عليه وذلك أمر متعارف عليه بين القراء وليست السنة فينا كالبدع نعم تمام طبعا آه، جماعة المصحفيين دول آه، نسأل الله العفو والعافية منهم طبعا دول ما أكثرهم تجد واحد منهم يتكي على قريته آه، قريته كده هل أخذ الإجازة هل أخذ الإجازة واجب يجب على كل قادر والله هو أخذ الإجازة مش حكاية آه، واجب أو مش واجب أنا مش بقول لك إنك ما تقرأش الإجازة أولا دي شرف لكل من أراد أن يشرف أن يتصل سنده أن يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم ده شرف ليك ومن استنكف على ذلك فذاك هو الخاسر أنا مش بقول الخاسر في دول حاشا لله وأبدا أن أطعنه في ذلك ولكن هو لا يسعى لل- للاستزادة هو عايز يفضل كده هو واحد راضي بالأرض خليك في الأرض شكرا تمام اولا الاجازه دي مهمه جدا الاجازه دي انا بقول لك انت قرات على القران كما انا قراته على شيخ خد بالك ان كانوا زمان السلف كان كان كان يتسول الواحد من المتسولين في الشوارع يتسول ب- ب- بعلو اسناده يمشي في الشارع كده بيتعالى في القاب بعلو اسناده تمام لأن الراجل ده يعني قارئ على مشايخ كتير كثر وحصل من العلوم وحصل وحصل وحصل تمام ولكن من جعل الإجازة نيته فهو صاحب نية باطلة شوف بقى اللي خلى الإجازة نيته ده صاحب كلام مش مش كويس ده مش ده نيته مش مش كويسة يعني انما اللي اللي انت تطلب الاجاده ربنا عز وجل ممكن يمن عليك بالاجازه او لا يمن عليك بها خلاص مش مشاكل تمام ولكن انت رحت على شيخ متقن متقن مجا- مجاز راجل فاهم بيق- بيفهم ازاي انت ممكن ممكن هو ما يديكش اجازه بس انت قرات عليه وضح لك وصحح لك وظبط لك الدنيا خالص انت عارف تقرا قراءه سليمه متقنه نعم يجي واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه سند اقول لك السند هو عباره عن سلسله المشايخ والقراء الذين آه، وصلنا لهم آه، طريقهم أو وصلنا من طريقهم القرآن وهم متسلسلون باتصال آه، باتصال آه، متسلسل هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه، إلى عصرنا هذا آه، علو السند يا أخواننا بقى هو أن يقل عدد الرجال الناقلين لك وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون السلسلة قصيرة كلما كانت السلسلة قصيرة كلما كانت السلسلة قصيرة كلما كان أفضل كلما كان السند عالي تمام آه، طبعا الشيخ الشيخ آه، يعني أحد المشايخ يعني بيذكر بيقول أن آه، السند لا يكون عاليا في هذا الزمان يعني إلا إذا كان يعني هو السند عالي في كل الأحوال يعني آه، ولكن آه، أعلى مرتبة في هذا الزمان هو الشيخ آه، بكري آه، الشيخ عبد المجيد الطرابيشي آه، حفظه الله تعالى بارك في عمره وهو من أهل سوريا نعم طبعا أنا على ما أعرف أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يا 26 يا 27 قائر- آه، قارئ نعم الشيخ أبو بكر أو الشيخ بكري الطرابيشي نعم آه، ثم يليه في الإسناد فضيلة الشيخ آه، محمد آه، عبد الحميد السكندري ده برضه إيه إيه، أعتقد 27 أو 28 نعم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هتقول لي ازاي بينه وبين 27 28 انت الكلام ده بتجيبه منين؟ هقول لك ان الكلام ده آه، انت تضرب متوسط اعمار القراء ما شاء الله لا قوه الا بالله اعمارهم تتراوح ما بين ال 80 وال 90 القراء أعمارهم طبعا مش عايز أقول لك إن 90 99% من ال- ممن حصلنا عليهم من الأسانيد أعمارهم هكذا 80 ل 90 80 ل 90 80 ل 90 فقد أنعم الله عليهم بطول العمر آه، يعني لإيصال القرآن إلى أكثر آه، إلى أكثر الناس أو لإيصال لإيصال رسالتهم إلى أغلب الناس نعم نعم, نعم. نعم ولكن برضو الشيخ ال- ال- ال- الشيخ ال- الشيخ البكري برضو له علو في الكبر نعم وكذا الشيخ السكندري برضو له علو من ناحية أخرى تمام فيقول الإمام رحمه الله تعالى الشيخ آه، عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفين قلنا توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد لابد وأن يكون الإسناد صحيحا بنسبة 100 في المئة ما يجيش في أي خلل ما يطلعش في أي تدليس ما يطلعش واحد يقول دلس عليك أو أنت أخذت القرآن من مدلس أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت طبعا أنت ما مش عايزك تنجرف ناحية كل من ينجرف لابد آه، البينة دائما على من ادعى فمن ادعى كذب فمن ادعى كذب الشيخ أو تدليسه فلا بد أن يأتي ببينة مش كل واحد يجي يتكلم على أنك هذا السند مدلس هذا السند مدلس هذا السند مدلس تقوم أنت إيه مصدق لا أنت المفروض أصلا أنك أنت تسمع من كذا من كذا رأس أو من كذا واحد نعم إذا أخللت بركن من هذه الأركان فاعلم أن القراءة التي تقرأ بها شاذة تاني توافق النحو خط المصحف صحة الإسناد خد بالك إن في ناس بتسأل في هذه ال ال- ال- ال- ال- ال- الأبيات اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه توافق لابد أن تكون قراءتك موافقة على نحو من نحو على نحو من من وجوه أو وجه من وجوه النحو النحو العربي والله هو الشيخ مصباح سنده مش مش دارج انما آه احد يعني انما انا احد مشايخ قرع الشيخ مصباح وانا لدي سند الشيخ مصباح نعم هو والله ليس بدارج بس هو مرتفع جدا تمام ولكنه ليس بدارج كمثلا ك- كالشيخ الشيخ الطرابيش وان كان في هذا الصوت فاني لا اعلم تمام لا اعلم فيه تمام ولم اتكلم فيه مع بعض المحققين وبعض المتتبعين لسلسله الاسناد لكي يكلمني فيه نعم نكمل بارك الله فيكم إذا أخللت بأي ركن من الركون من هذه الأركان التي تكلمنا فيها توافق النحو وخط المصحف أن يكون قراءتك موافقة لنحو من قراءة من من من, من وجه من وجوه النحو وجه من وجوه العربية يعني فه- فقراءتك شاذة لو خالفت فأنت قراءتك شاذة ولذا يجب أن تتعلم النحو أو مبادئ هذا العلم الثاني توافق الرسم الرسم الم- رسم المصحف العثماني كما قلنا ممكن إنسان كلمة إنسان ألف نون سين نون وانت بتقراها انسان في الف خنجريه بين السين والنون وضعها لك القارئ عشان تاخد بالك وضعها لك قصدي راسم المصحف عشان تاخد بالك انتبه ان هنا في مد على بعض وجوه القراءه لان في بعضها في بعضهم من يقراها بغير بغير ذلك ف- فالرسم فالرسم العثماني ده اساس وعلم تا- تاني بيتعلم تمام فلا بد ان تكون قراءتك مناسبه او موافقه لهذه الاوجه او وجه من وجوه الرسم العثماني الموجود في المصحف لو خالفت اذا فانت تقرا قراءه شاذه او مختلفه يعني مش تقرا قراءه شاذه من احد القراءات الشواذ ال 14 لا انت بتقرا قراءه شاذة- شاذه مختلفه قراءه خاطئه تمام وصحه الاسناد فيما تعرفه لو انت قراءتك ما فيهاش اسناد جاي ترويها للناس وانت معكش فيها اسناد يبقى انت ايه قراءتك شاذة نوعا ما مش هتقول لي كده يعني كل المشايخ اللي مش مخطين اسناد قراءتهم شاذة اقول لك لا في مصاحف وفي توافق وفي وجوه تانية الوجهين في حصل فيهم توافق وحصل فيهم تمام مفيش مشاكل انما الراجل اللي بيجي يتكلم في الصحة بيجي يتكلم في احكام التجويد وبيعلم إيه، لب احكام التجويد وهو غير مجاز ده بقى يبقى فيه كلام تاني ممكن انت تتعلم تلقين وانت معكش اجازة مفيش مشاكل لا بتتكلم في الاحكام وخصوص الاحكام لا مالكش فيه تمام تعتمم عنها بقى كل البعد قال الإمام في باب مراتب التفخيم وفخ استعلى بترتيب يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحة وساكن عن ضمة كضمتي تن وفخ استعلام ترتيب يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي أش- أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحة وساكن عن ضمة كضمة عايز تعرف معنى التفخيم التفخيم معناه في اللغة التسميم قلنا أنه آه، أي تعريف عندنا بينقسم إلى معنيين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي اللغة ترتيب الحروف جنب بعضها معناه إيه والاصطلاحي عند أهل هذا الفن في اللغة التفخيم يعني التسميم فخمت شيء أي سمنته في الاصطلاح تسميم تضخيم الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قوية طبعا احنا عارفين ان التفخيم هو صفة عرضية ليست صفة ذاتية اذ ان الصفة الذاتية من التفخيم هي نفس اللي حضرت معنا الصفات الله يبارك فيكم التفخيم نشأ عن صفة ذاتية وهي وفي تأخير في الصوت ولا ايه ولا الصوت مش مسموع ولا ايه التفخيم صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية ما هي هذه الصفة الذاتية الاستعلاء نعم أحسنت إمة الحق نعم بالفعل هي الاستعلاء فإن التفخيم ناتج أو ناشئ عن الاستعلاء التفخيم قلنا التسمين اصطلاح تسمين الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصوت قويا وال... والاستعلاء افهم أخي وس- واعلم علما يقينيا أنه ناتج عن استعلاء منطقة أقصى اللسان قلنا أنها المنطقة المقابلة لتدلي آه، اللحم الم- في آخر ال- ال- ال- في آخر الفم وهي هذه المنطقة تسمى منطقة اللهاه تمام اللحم المتدلية في نهاية الفم منطقة مقابلة لها وده مخرج حرف القاف تحديدا لما يرتفع هذا المكان عند النطق بالحرف يكون حرفا مفخما نعم الترقيق ده على العكس معناه التنحيف نقول نحفت الشيء هي رققته تمام في الاصطلاح تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا ضعيفا بسيط طبعا آه، الترقيق صفة عارضة أو صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية وهي الاستفال والاستفال لابد فيه أن يستفل أو تستفل منطقة إيه؟ منطقة أقصى اللسان المنطقة اللي بتستعلي يعني في الاستعلاء هي برضه المنطقة اللي بتستفل يكون فيها لسان مستفل في جلها نعم صفاته طبعا ضعيفة جدا الترقيع اعلم يا أخي أن الحروف على ثلاثة أقسام أي حروف الحروف اللي عندنا التل... ال 31 حرف طبعا احنا بنتكلم على الحروف التجويدية نعم ال 31 حرف بتوعنا بتوع التجويد آه على ثلاثة أقسام قسم يفخم دائما وقسم يرقق دائما وقسم يرقق تارة ويفخم تارة أخرى ركز معايا بقى في الأقسام الثلاثة القسم اللي بيفخم دائما القسم الذي يفخم دائما هو آه، قسم طب ضيف صدق ظل قل غير خفي اللي هو قالها الإمام الجزري ها، الإمام الجزري جمعها في إيه؟ في قوله خصة باطن قذ نعم هناخد الحرف الأول من كل كلمة الطاء الضاد الصاد الضاء القاف الغين الخاء نعم حروف الاستعلاء سبعة أقواها تفخيما هي الطاء مطلقا الطاء طبعا كل صفاتها قوة احنا امبارح كنا عمالين نتكلم عن أول امبارح كنا عمالين نتكلم عن الصفات ومعانيها وبتاع فكنا قلنا ان إن أقوى هذه الحروف دايما كل شوية تيجي في صفة الطاء يقول لك الطاء الطاء الطاء الطاء الطاء كل صفاتها قوة قوية جدا حرف الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الضاد ثم القاف وال- والغين والخاء نعم ترتيب كده بالترتيب كده لا بأس لا بأس شيخنا عصام لا بأس نعم نعم آه. سكايب سكايب شيخنا عصام نعم أقول حروف الاستعلاء السبعة طاء ثم ضاد ثم صاد ثم ضاء ثم قاف ثم غين ثم خاء كل حرف منها تفخيمه أو الحروف دول أو الحروف دول تفخيمهم على خمسة مراتب اسمع بقى آه، سيدك الإمام عثمان قال إيه قال أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف يعني أول مرتبة عندنا أو أقوى مرتبة اللي هي أشدها المفتوح بعده ألف حرف فخم مفتوح وبعد منه ألف هات لي مثال طال ضاق قال وما الله غافلا خاف ظاهر ظا ضا طا قا غا خا ها كل هذه ايه المرتبة الأولى المفتوح بعده ألف المفخم الأول المرتبة الأولى تمام نعم القاهر تمام أحسنت دورة الثانية المفتوح من غير ألف مفتوح بس من غير ألف من غير قا اه تبقى قا بالفتح بس وبعدين ايه فحرف تاني بعدها على طول طلب ضل صب ظل غفر خلا قتل أمثلة كتير من غير ألف مفخم مفتوح وبس من غير ألف تمام طب ليه قلنا اول مرتبه الف اولا انت راجل فاهم تجويد وفاهم ان الحركات دي كلها عباره عن اصلا تمديد لحروف الحركات دي احنا مش جايبينها من كده من الفضاء احنا عارفين ان الضمه دي بنت ال بنت الواو وعارفين ان الكسره دي بنت الياء وعارفين ان الفتحه دي بنت الايه بنت الالف فخد بالك ان المفتوح وبعده الف ده تماديا لل- تماديا للحركه فده في اعلى المراتب تمام تماديا للحركة مفتوح بعده ألف حركة الفتح تمادي لها هو الألف تمادي بتاعها ضعفها الألف فإذا يبقى أنت كده عندك ثلاث إيه ثلاث حركات حركة حركة الفتح والألف أنا هنفكه بحركتين فتح يبقى كده عندك ثلاث حركات فتح في ال- ال- المرتبة الأولى المرتبة الثانية مفتوح مفيش بعده غير غير حركة واحدة بس اللي هي حركة الإيه المفتوح من غير ألف نعم فصب ظل قتل غفر خلا نعم الثالث في المرتبة الثالثة المضمون زي ايه ويطوف طو طو طا ظفر يغوث يغوث ويعوق ونصر ها ويعوق ويعوق ونصر نعم نخوض يقول ها، صم صو صو صاد مضمومة اه يبقى كده تذكر معي المفتوح بعده ألف المفتوح من غير ألف وثالثا المضموم اللي هو أل مضمومها وساكن عن كسر مكسورها في خمسة بالحسر يعني دول بقى احنا بنتكلم على هذا البيت المضموم احنا خلصنا كده المضموم الرابع الساكن بعد الكسر المفخم الساكن بعد الكسر من نحو كلمة ايه يطعام ده في المرتبة الرابعة يط يط يطعام رضوان وعظهم وألحقني أفرغ إخوانا نعم مرتبته إيه أقل المكسور الساكن بعد الكسر المكس... الساكن بعد الكسر المرتبة الأخيرة والمرتبة الخامسة هي المكسور المكسور ده بقى في أقل مراتب التفخيم تحت خالص آه. طباقا ضياء المستقيم اوعى تقول المستقيم اوعى تقول لي اصل المفخم المكسور بنقول عليه المفخم المرقق لا غلط مفيش عمر الصوتين ابدا ما يجتمعوا في حرف واحد هذا مستحيل ده مستحيل ها. طباقا ضياء صياما ظلا قياما غلا خيانه تمام فكل هذه مفخمات مكسورة مفخمات مكسورة تمام أما الساكن بعد الفتح لو قابلت مثلا حرف مفخم ساكن مش احنا خدنا ال- في المرتبة الرابعة الساكن بعده كسر حرف الساكن الساكن وقبل منه كسر طيب طيبتم نعم نعم احنا خدنا منه مش عارف المفخم وقبل منه آه، لما المفخم ده يكون ساكن وقبل منه كسر قلنا ده في المرتبه الرابعه طيب لو كان بقى الحرف المفخم ده ساكن وقبل منه فتح نعامله معامله المفتوح من غير الف يروح للمرتبه الثانيه على طول يروح للمرتبه الثانيه على طول آه، المفتوح من غير الف نعم والساكن بعد الضم زي باب المضمون لو قابلت مثلا حرف مفخم مضموم حرف مفخم ساكن وقبل منه مضموم يبقى ده في نفس مرتبة المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المضموم نعم عايزين مثال مثال مثلا على الساكن بعد الفتح نعم الساكن بعد الفتح هعامله المعاملة الثانية المرتبة الثانية اللي هي زي ايه يطلبه يط يا يا يا مفتوحة يط والطاء ايه والطاء ساكنة مقلقلة مرتبة الطاء المقلقلة دي فين في المرتبة الثانية زي المفتوح من غير ألف زي ما تكون مفخم مفتوح من غير ألف هتقول لي ده ساكن وقبل فتحة اه هقول لك السكون هشيلها خالص وكأن وكأنها مفتوحة خالص كأن الطاء دي مفتوحة يضرب يصلى ها ويقدر يغفر يخلد نعم طب عايزين مثال بقى على الساكن بعد الضم مطمئن مطمئن كلمة مطمئن نعم كلمة مطمئن الطاء فيها مقلقلة مفخمة ساكنة قبلها مضمون مصفرا ولا تظلمون تظلمون مغرقون مخلصا كل دي مفخمات ساكنة قبل منها ايه قبل منها مقتدرة احسنت درة نعم بتفخم بعض الحروف بعض حروف المرتبة الرابعة اللي هي ايه اللي هي الساكن قبل منه كسر الساكن قبل منه كسر مفخم الساكن قبل منه كسر تفخيم المرتبة الثانية في حالة واحدة تاني كده الحالة الرابعة اللي هي الساكن بعد الكسر بتروح للمرتبة الثانية اللي هي المفتوح من غير ألف في بعض الحالات بعض الحالات اللي هي زي ايه بعض الحالات بيكون بعد الحرف المفخم حرف مفخم تاني زي الراء المفخمة وزي الطاء وزي القاف في حروف مفخمة بتأتي بعد الحرف المفخم الساكن تمام بتأتي بعد المفخم الساكن وهو مفخم ساكن وقبل منه كسر يعني انا المفروض هو في المرتبه الرابعه لا بس انا هرفعه للمرتبه للمرتبه الثانيه يعني معنى كده ان انا هفخمه اكتر شويه زي كلمه ايه اخراج اي مكسوره لتحت ولكن الخاء لو انا قستها على مرتبه الرابعه هتبقى ايه اخراج اخراج اخراج الخاء اللي تحت شوية أنا بقولها إخراج إخراج إي إخراج تمام نعم أو مثلا آه كلمة إيه آه القط القط القط طا طا طا طا طا مفخمة في المرتبة الثانية زي ما تكون كده مفتوحة من غير ألف وهي يعني ساكنة وقبل منها كسر بس أنا راعيت تفخيمها للمرتبة الثانية عشان بعد منها راء مفخمة موقوف عليها بالتفخيم القط إطعام وألحقني تمام نعم نعم كلما وقف عليه وكان قبله ساكن أي حاجة موقوف عليها وكان قبل منها ساكن تفخيمها هيكون بحسب الحركة التي قبل الساكن يعني إيه؟ يعني وقفنا على حرف تفخيم حرف مفخم وأنا بطبيعة الحل لما بقف على حرف بسكن وقفت مثلا على غين لقيت قبل منها ساكن هجيب حركتها ازاي بقى ما لو كان قبلها مكسور هحطها في المرتبة الرابعة لو كان منها مفتوح تبقى في المرتبة الثانية كأنها مفتوح قبل منه ألف مفتوح ما فيش بعد منه ألف تمام آه القطري نعم تكون في المرتبة الرابعة نعم نجاة القرآن نعم توصل للمرتبة الرابعة ليه لأن الراء هترقق العرض اللي هنا زال العرض اللي هنا اللي هي الراء زال تمام نك- نستأنف بارك الله فيكم عشان بس نلحق نخلص نعم نعم. طيب آه، أقول نرجع بس مرجوعنا عشان النقطة دي بس شوية متداخلة أي حاجة بقف عليها وكان قبل منها ساكن أي حاجة بقف بقف عليها أي حرف بقف عليها بطبيعة الحال بسكن وكان قبل منها ساكن أجيب حركتها ولا هتروح في أي مرتبة دي وكان الموقوف عليه ده مفخم أوديه في أي مرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة طب ما أنا عندي لو ساكن وقبل منه مكسور المرتبة الرابعة لو ساكن وقبل منه مفتوح المرتبة الثانية لو ساكن وقبل منه مضموم المرتبة الثالثة طب الله طب ما أنا أعمل إيه كده ما أنا الدنيا كده بايظة عندي أنا كده مش هعرف آه، يعني أظبط الدنيا أعمل إيه أبص للي قبل الساكن قبل الموقوف عليه قبل الساكن قبل الموقوف هات لي مثال كلمة نبخ فترى الودق الودق كلمة الودق طبعا القاف هنا عندك آه، قاف مخففة ما هياش مشددة نعم وبعدين لما بتقف على كلمة الودق فترى الودق نعم فترى الودق يخرج الو... بعض الناس يقولها الودق الودا بيكبر دماغه ويقوم ايه ويقوم آه فتح لا طبعا مش صحيح مش مظبوط تمام الودق الودق بصيت قبل القاف انا مش عارف هي في المرتبه كام لقيت قبل منها ايه قبل منها ساكن ولقيت قبل الساكن واو مفتوحه الواو المفتوحه دي هنقل منها الفتحة للقاف هتنط من على الدال وتوصل للقاف إذا يبقى القاف دي في المرتبة الكام؟ في المرتبة الثانية كأنها مفتوح ليس بعده ألف تروح للمرتبة الثانية على طول المساق المساق لو أنا بقف على القاف هلاقي إن الألف المادية ما فيهاش حركة حرف مد هبص للسين هلاقيها مفتوحة الفسوق كلمة فسق صبغ صبغ نعم بعد ذلك حابب أبين مرتب التفخيم آه، على نحو آخر أو على آه، آه، يعني بشكل ملخص اعرف يا أخي أن مرتبة التفخيم في بعض الناس اعتبروها منهج اعتبرها على خمس مرات ومرت- وم- ومنهج تاني اعتبرها على ثلاثة أنا واحد من الناس ما باخدش بالخمسة دول أنا باخد بالثلاثة بس في واحد بيعتبر مراتب التفخيم دي على خمس مرات المفتوح بعده ألف والمفتوح من غير ألف والمضموم والساكن مطلقة سواء كان بعده فتح أو بعده ضم أو بعده كسر بعدين المكسور تمام وفي واحد تاني قال على ثلاث مراتب زي حالتي كده في واحد تاني قال على ثلاث مراتب طبعا هو مرتب مراتب الخمسة حلوة برضه شغالة تمام و- و- وفيها شغل عالي وفي ناس بتشتغل بيها في قراء كتير قوي بتلوم عليه انما في واحد بيقول تاني ثلاثة طب اللي قال ثلاثة ده قال لي الثلاثة ده بوجه عام هينفعك قوي في القراءة الثلاثة ده هتستفيد منه افادة جامدة هينفعك وهتستفيد منه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خمسة ده ممكن يتعبك شوية بيخليك تلتفت بس في امور ما يحلهاش غير بتاع الخمسة في امور ما يحلهاش غير الخمسه وفي امور ما يحلهاش غير ثلاثه بس آه، آه، الغالب انك تمشي الامور على ثلاث مراتب هترتاح اعرف بقى الثلاث مراتب ايه هم الاولى اعلى مراتب التفخيم المفخم المفتوح قولا واحدا مفيش لا الف ولا تاء المفتوح على طول قال زي ضل مفيش فيه كلام تاني قال زي ضل ده أول مرتبة المرتبة الثانية المضموم قل الثالثة المكسور قيل دي الثلاث مراتب هتقول لي طب فين الك- الساكن هقول لك الساكن يتبع حركة ما كان قبله إذا كان ما قبله مفتوحا فهو في المرتبة الأولى إذا كان ما قف- ما قبله مضموما فهو في الثانية إذا كان ما قبله مكسورا فهو في المرتبة الثالثة شكرا وهذا هو المنهج الذي نأخذ به المستسهل ده اشتغل بده والمستسهل بده اشتغل بده والله هو من الناحية التطبيقية برضه الأمر ما هو صعب يعني. فاهم بس احنا بنقول ان الخمسة دي بت بت بت بتخليك برضه إلى حد ما تتقن أكثر بس الو... برضه الثلاثة لل- للمبتدئ حلوة ولو استمر عليها هتفيده قوي لأن خد بالك أنت مراتب التفخيم دي لازم يكون في فرق عندك في الصوت لأن أنت لو ما عندكش فرق في الصوت يبقى أنت عندك مشكلة يبقى أنت بتاخد بالمراتب كده اسما وخلاص لازم يكون أنت بتفرغ فيها صوتيا عندك تفرقة ما بين هذا وهذا وهذا لا ده شرح متن السلسبيل الشافي نعم نعم اه طبعا ممكن آه، اخواننا اللي فاهم اكتب خمسة الله يبارك فيك عشان ننتقل لباب تاني كل اللي فاهم اكتب خمسة بس مش خاتم مسمارات يعني ده الفهم بس يا رب طيب الحمد لله لا عليكم لا عليكم لا التطبيق مش صعب التطبيق بس محتاج ايه التطبيق محتاج ممارسة هو القرآن كله ممارسة يا هدية انما مش صعب ولا حاجة تمام؟ هو بس لا مش تفخيم وترخيص ده باب من ضمن الابواب اللي احنا بنشرحها نعم نخش على باب الترقيق ركز معايا الله يبارك لك باب الترقيق ما فيهوش كلام كتير كلمتين وخلاص ركز كل حروف الاستفهام رققي والألف اتبعها لحرف سابق والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر نحو عبد الله عنه تاء كل حروف الاستفال رقيق والألف اتبعها لحرف سابق والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر نحو عبد الله عنه معنى هذا الكلام يقول شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ أحمد عامر بارك الله في عمره وفي مشايخنا جميعا ما القرآن يا بني إلا قبلة وابتسامة فالقرآن كله مرققات اللهم إلا بعض الحروف اللي تكلمنا عليها أو بعض الحروف اللي هي آه، آه، تفخم يا إما عرضيا يا إما الحروف اللي تفخم ثابتا كخصدة تنقذ آه، أو آه، اللي هي طب ضيف صدق آه، ظل قل غير خفي آه، وعندنا طبعا الحروف ال- او الاربع حالات اللي بتفخم فيهم الحروف وغير ذلك باقي الحروف مستفله قولا واحدا طبعا والاربعه دول بيفخموا احيانا ويرققوا احيانا اخرى نعم كل حروف الاستفهام رقيقي كل الحروف المستفل فيها اقصى لسانك اللي هي منطقه خروج حرف القاف هي مستفله قولا واحدا ما فيش فيها اختلاف تمام كلام فيها فيش فيها كتر كلام كلمتين ورد ضغطه نعم كل حروف الاستفهام رققي والألف اتبعها لحرف سابق الألف بتأخذ حكم ما قبلها كل الحروف ترقق ما عدا حروف ال- التفخيم الواضحة والحروف التي ترقق أحيانا وتفخم في أحيان أخرى زي الألف لام بتاعت لفظ الجلالة لام الجلالة الألف المادية أقصد والراء تفخم طارة وترقق طارة أخرى وعندك برضو بعض الناس قال لك إيه وغنة الإخفاء وغنة الإخفاء غنة الإخفاء طبعا أنت عارفين الحروف بتاعت الإخفاء إيه هم؟ حروف الإخفاء يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس انتوا مش عارفينها ها. حروف حروف الاخفاء ها صفاف هناك مجاد شخص قد سماد طيب زد في طوقا ضع ظالما تمام خد الحرف الأول إيه من كل كلمة نعم تمام حروف الإخفاء حروف الإخفاء الغنة بتبقى حسب الإيه الحرف لأن الغنة دي عبارة عن تمهيد الغنة دي عبارة عن تمهيد تمهيد للحرف يعني إيه تمهيد للحرف يعني هي مثلا آه، من طيب آه، ما ينفعش أن أقول من طيب مثلا من قال ما ينفعش أقولها من قال أو من قال لا من قال الغنة هيتعتدي فيها برضو هيستعلي فيها أقصى لسانك لازم تستعلي فيها لازم اه لازم ليه؟ لأن في حالة استعلائك لأقصى اللسان هتفخم الغنة وهيبقى عندك ترتيب ترتيب مناسب تأتي به الحروف نعم فغنة الإخفاء برضه ترقق حسب الحالة نعم الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا عشان كده والألف اتبعها لحرف سابق بتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا أنت عمرك ما شفت حد بيقول قال ولا الضالين بيرقق الألف أصل الألف مرققة لا الألف برضه بتفخم وترقق حسب الحالة قبلها ضاد إزاي هترقق الألف الألف مادية يا عم الحاج ملهاش مخرج مخرجها مقدر مخرجها مقدر يعني صفته ضعيفة يعني بيتبع ما قبله في كل أحواله تمام الألف مخرجه مقدر هتقول لي طب الياء ليه ما بتتبعش طب ما الياء برضو المادية مخرجها مقدر هقول لك مخرجها مقدر صحيح إلا أن لها كيفية بالنطق في الفم المساعد تمام لها كيفية في, الف... في, في, في أجزاء الفم الأمامية في النطق بتخرج الفم أو بتجبر الفم على النطق بهذه الكيفية تجبرك على النطق بهذه الكيفية موقعها قولا واحدا نعم فلما أقول الضالين زي ما أقول كان ما زي ما أقول قال تمام نعم قال الفعل مفخم كان مرققة السماء مرققة الماء مرققة الضالين مفخمة التبس علي أمر من قال أنهما أقرب لل- لل- لل- للإظهار من قال أنهما أقرب للإظهار ليه ليه هم أظ- أقرب للإظهار على العكس على العكس قريب من بعضها اه شوف بقى انا هقول لك حاجه في بعض مشايخنا لما جينا نتعلم عندهم كان بيقول من كان يريد من كان من كان عشان قربها من الحلق اه اسمعني بقى. من كان عشان هي قريبة من الحلق كان بيغلق المخرج تماما كان بيخلق مخرج الهواء من الفم غنة كاملة من الخيشوم تمام وقال ليبني هذه سنة متبعة هكذا قرأت على شيخي فلما وصلت لأهل الر- الرواية وأهل الدراية لما وصلت لأهل الرواية لازم بيقرأوا بهذه الكيفية لما جيت لأهل الدراية قال لك آه هذه برضه واردة قلت وما وما علتهم في ذلك قال والله ما موضوع الح- عشان الحلقية دي عشان الأحرف الأحرف الحلقية وعشان حاجة تانية برضه وعشان هكذا رويناها عن مشايخنا فهذا أيضا برضه من ركن من أركان الد- الدراية ركن الر... ركن الدراية لا يستغنى عن ركن الرواية وهو ركن ركين فيه ركن ركين فيه نعم ففيه يقول من من قال من قال وفي من من قال من قال بالاستعلاء تمام في من قال بالإغلاق بالكلية تمام ده بس عشان ايه إن كنتم إن كنتم تؤمنون هكذا بهذه الكيفية نعم نكمل والألف اتبعها لحرف سابق مفهومة النقطة دي تمام لا دي مش أوجه دي مش أوجه دي كيفيات في نطق الحرف لا تخل لا تخل أبدا لا تخل هكذا هكذا هكذا هو سمع وهكذا هو سمع تمام هي لا تخل البتة تمام على العكس دي كيفيات وليست أوجه تمام والله فخ بعد فتحة وضم لا بعد كسر نحو عبد الله عنه شوف الحروف التي ترقق دائما حرف الاستفال إلا الألف حروف المطرقة دائما قلنا حروف الاستفال إلا الألف وقلنا عشان هي تتبع لحرف سابق لها زي السماء والماء وقال وكان ومش عارف لام الجلالة في لفظ الله دي برضو من النوع دي من النوع الثاني النوع الثاني من المفخمات التي ترقق أو من المرققات التي تفخم لام الجلالة في لفظ الله لما تبقى لام الجلالة مسبوقة بفتح لام الجلالة مسبوقة بفتح تفخم قولا واحدا قال الله قولا واحدا نعم يعلم الله فتح أو ضم إذا سبقت لام لفظ الجلالة بفتح أو بضم تفخم والله فخ بعد فتحة وضم لا بعد كسر الكسر ترقق نحو عبد الله عم طبعا نحو عبد الله عم عبد الله عم ده جاب المثال آه، على الضم عبد الله فخ لام في لفظ الجلالة بعد الضم في عبد نعم ومن يرد الله عمر ما تقول كلمة يرد الله زي قال الله دي لام مفخمة ودي لام مرققة دي لام فيها ترقيق بتاعت يرد الله لأن يرد مكسورة لالتقاء الساكنين نعم بسم الله نعم فعلا ها. و... واللا فيها رققت عشان هي مسبوقة بكسر ليست ك... كنحو الضم ونحو الفتح في قال الله تمام أما بالنسبة للراء التي تفخم طارة وترقق طارة أخرى هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة بارك الله فيكم الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلا وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن جميعا غدا بحول الله وقوته في تمام التاسعة والنصف أو التاسعة والربع خلها وربع بتوقيت أهل مكة عشان تبقى عندنا الساعة 8 هنا إن شاء الله تعالى نقول بسرعة عشان ناخد حتى جزء كبير لأن احنا عندنا برضو شغل كتير بكرة تمام وأنا عايز منكم اللي ما يقدرش حتى يحفظ المتن يقرأه ويت- ويتدرب عليه وي- ويجي ياخد س- سند فيه ويعلمه زي ما هو اتخذه مني بلغه للناس انا عايز الناس تبلغ المتن ده عايز الراجل اللي الفه ربنا يرحمه ورحمه الله عليه سعى الامام يستفيد وينتفع ينتفع به ان شاء الله تعالى في اخراه بارك الله فيكم الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم والله تعالى أسأل أيضا أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل بارك الله فيكم استودع الله دينكم وأماناتكم ختيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته